أمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زال حديثنا موصولا مع البدايات وكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن بداية التصنيف المذهبي للشيعة وكيف صارت الشيعة شيعة بالمعنى الجديد فالشيعة قبل دخول ابن سبأ على الخط كانت بمعناها اللغوي بمعنى المحبة والاتباع وده أمر يشترك فيه كثير من الناس بلا إشكال ولم يكن لها مذهب عقدي مستقل كانت مجرد اختلاف وجهة نظر في مسألة سياسية بحتة كما قد يختلف اليوم بعض الناس في توجه ما أو في عمل ما أو في مسألة ما مع اتفاق أبناء المنهج الواحد على أصول المنهج يعني السلفيون الآن مثلا قد يختلفون في بعض المواقف يختلف بعضهم عن بعض البعض يؤيد شيئا ما ويخالفه الآخر أو الإخوان مثلا لكن هذا الأمر يبقى وجهة نظر سياسية في أحداث جارية ولا علاقة له بالاختلاف في المنهج ولا في الاعتقاد ولا شيء من ذلك كذلك كان أمر الشيعة كان مجرد خلاف الشيعة مع مع شيعة علي مع شيعة عثمان أو شيعة معاوية بعد ذلك أو مع غيرهم خلاف وجهات نظر سياسية أولويات يعني خلاف في الأولويات السياسية إلى أن دخل عبد الله بن سبأ على الخط وظهر في الصورة فعندئذ بدأ يتحول المذهب الشيعي من مجرد ود ومحبة لعلي رضي الله عنه واتباع له وتقدير له وتبني لمذهبه السياسي في مسألة ما إلى مذهب عقدي يكاد يخالف دين الإسلام تماما هو في الظاهر ينتسب لدين الإسلام بوصفه فرقة من فرق المسلمين لكن هو من باطنه خارج عن نطاق دين الله عز وجل ولا يمت للإسلام بصلة كما سنرى فيما بين أيدينا ولذلك لما كان هنا مربط الفرس عبد الله بن سبأ أراد بعض المعاصرين أن ينكروا عبد الله بن سبأ فيعني يغلقوا القضية من أولها فبدأ إنكار عبد الله بن سبأ في الدراسات المعاصرة على يد بعض المستشرقين وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا المستشرقين كان لهم صحيح أحيانا جهود حسنة فيما يتعلق ببعض نواحي التراث لكن هم قوم عجم اللسان ويعني الواحد منهم أعجمي اللسان وأعجمي القلب وأعجمي العقيدة وأعجمي الدين وأعجمي النفس فلا يكاد يخرج بفائدة صحيحة يعني فيما يتعلق بمواطن الاستنباط والاستنتاج والبناء على القواعد لا يكاد يصيب إلا, إلا نادرا اه هو ممكن يعني ينشر كتابا ويفك الخط ويحاول وكلام من ده ويجمع مصادر يحاول يرص حاجات جنب بعضيها كما صنعوا عامة كتبهم أو أعمالهم الجليلة هي في هذا الباب في الجمع والفهرسة والتصنيف والضم النظير إلى نظيره هم ناس مرتبين وعندهم همة عالية في النظر في الجمع والبحث والتتبع شغلتهم دي هم فيها كويس يعني مفيدون للغاية لكن الاستنباط والبناء على القواعد والاستخراج وبناء الأصول والقواعد والحاجات دي ليس لهم فيها ناقة ولا بعير ولا ولا جمل ولا يفهمون فيها كثيرا فالمستشرقون وطبعا قلنا أنهم كانوا مدفوعين دائما من خلال وزارات الاستعمار وأجهزة المخابرات وهم كانوا جواسيس لكن في ثياب علماء المستشرقون عامتهم نسبة 90% منهم كانوا عبارة عن جواسيس لكن يلبسون زي العلماء يدخلوا من باب العلم وهم جواسيس يستخبرون للوكالات المخابرات الإنجليزية والفرنسية وغيرها لاستعمار البلاد ولذلك كان عامتهم يتبع وزارة المستعمرات كانوا عامتهم يتبع وزارة الاستعمار في بريطانيا وهنا وهناك وكان اللي بينفق على أعمالهم في الغالب هذه الوزارة أو المجامع الكنسية أحيانا وده حديث يطول جدا حديث عن هذا الباب يطول يطول طولا مفرطا وقد تنبه لهذا ودندن حوله كثيرا وأراد أن يحذر الأمة ويوقظها من سواتها شيخ العروبة والعربية في زمانه العلامة أبو فهر محمود محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه فله في ذلك القدح المعلى وله اليد الطولة في هذا الباب ومن أحسن ما كتبه في هذا السبيل رسالته تلك اليسيرة الصغيرة في حجمها الكبيرة في فوائدها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وهذا هذا هذه الرسالة على وجازتها وقلة أوراقها لكنها توصل رسائل واضحة جدا وتضع اليد على موضع الداء ولا تعبأ بكثير من هذا الركام المتراكم من الدعاية المفرطة لغير أهلها من الغرب أو المستشرقين وتنبه أيضا لذلك وتكلم عنه في كتابه الآخر أباطيل وأسمار وغيره من, من, من كتبه وكلماته هنا وهناك وكذا تلامذته يعني لذلك أول من تكلم وأنكر عبد الله بن سبأ اللي هو رأس الفتنة وأول أسباب الفتنة أول أسباب الفتنة التي وقعت بين المسلمين وتفريق صفهم هذا هذا التفرق الشاسع هذا المجرم اليهودي عبد الله بن سبأ أول من أنكره المستشرقون يعني دول شأنهم كما يقول القائل وإني وإن كنت الأخير زمانهم لآت بما لم تستطعه الأوائل ده راجل كتب التاريخ سواء منها كتب أهل السنة أو كتب الشيعة الروافض أو غيرهم مكتظة بالحديث عنه وبذكره متفقة عقدت على على ذلك الخناصر ولا ينتطح في هذا عنزان أنه شخصية موجودة يؤرخ لها الشيعة قبل السنة فبعد انتهاء 1400 عام يجي واحد يطلع يقول لي واحد ليس من أهلها ولا له علاقة بها ويقول لك ده ما فيش حاجة اسمها ده كان أسطورة وهم يعني ده بالظبط زي ما بقول لك كده إيه وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل تلقف هذا الهراء الذي أتى به سذج المستشرقين رجلان رجل من من من, من أهل السنة ظاهرا يعني انتسب للسنة ورجل من الشيعة أما السني فالدكتور طه حسين الدكتور طه حسين طبعا رجل له أوابد وطامات وله عجائب ويعني له عنده من الشطط ما لا حد له رجل متهور جدا في آرائه وفي نظراته فيما يتعلق بمسائل التاريخ وهو ليس من أهل التاريخ أصلا الرجل قصارى أمره أن يكون أديبا يعني درس الأدب أو شيئا من ذلك لكنه أبى إلا أن يقحم نفسه في مسائل أخرى كبارا لا يفقه فيها شيئا أو يفقه فيها على خلاف الحق فما كان منه إلا أن تكلم بكلام حمل علماء الأزهر يومئذ أن يكفروه ويحكموا بخروجه عن الإسلام مرتين بإجماع الآراء يعني حكموا عليه بالردة مرتين عميد الأدب العربي الذي يلمع التلميع الضخم جدا ويمنع حد يقرب منه دوت وطبعا لا ننسى الناس لما تكلم المهندس عبد المنعم الشحات عن بعض كلام نجيب محفوظ كيف قامت الدنيا وكاد السلفيون يخسرون مقاعد كثيرة جدا في البرلمان بسبب أنهم يعني بس أشاحوا بوجوههم عن نجيب محفوظ أو يعني مسوا ذاته بشيء في الوقت الذي تهان فيه الذات النبوية ولا ينطق واحد من هؤلاء الدواب هؤلاء الدواب أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لما مس أدب نجيب محفوظ وكأن أدب نجيب محفوظ مثلا قرآن يتلى ولا سنة مطهرة ولا شيء واخد بالك مع ان في ادب في في ادبه ما هو يعني ما لا يليق كثير جدا واخد بالك سواء اتفقنا مع الرجل او اختلفنا معه او هو عند قومه عال او سافل الله اعلم بحاله ما لنا علاقه يعني اللي بيقولوا غايه النظر تحترم وينبغي ان يعني يحفظ الحق المخالف والحاجات دي ما تحملوا واقاموا الدنيا وكان طبعا ايه يعني عقده اللطيمات اللطيمات لطائم في كل القنوات الفضائيه اللي هي اياها دي بكاء وتباكيا على ادب نجيب محفوظ اللي الامه تربت عليه ولا ضيع الاجيال المعاصره والكلام ده كله وتقوم الدنيا ولا تقعد أيضا لمثل هؤلاء وهم هم عندما يسب الله عز وجل يقول لك حرية رأي طب وسام النبي صلى الله عليه وسلم حرية التفكير فما يؤخر الأمم إلا أمثال هؤلاء الدواب فطه حسين آه، ما كان منه مراعاة طبعا لدوائر كثيرة والرجل يعني أهل, أهل زمانه أدرى بحاله وإحنا مش هنتكلم عنه كتير ليس هذا بابنا يعني لكن الشيء بالشيء يذكر تبنى هذه المقولة وقال ما فيش حاجة اسمها سيف ما فيش حاجة اسمها عبد الله بن سبأ دوت طب ايه الحجة يا دكتور ليه ما فيش ابن سبأ قال لأن البلاذري لم يذكره طب ما ايه يعني ايه المشكلة يعني هو لازم اي حدث تاريخي يذكره كل كتب التاريخ ما كفايه كتاب واحد او كتابين يعني هو بيقول لك ان الراجل ده ما ذكروش احد المؤرخين يعني طب ما ايه المشكله مع انه ما ذكره ما غيره ذكره طبري ذكره وكل اهل وكل كتب الشيعه ذكرته وكتب السنه كلها ذكرته يعني كثير منها ايه الاشكال ان فلان ما ذكروش وفلان ده مثلا هو الحجه يعني في التاريخ ابدا ما في ما حدش يقول كده خالص في الدنيا يعني لكن هو كده يعني هو طبعا ليس مستنكرا هذا ممن يقول إن إن القرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل ولكن لسنا ليس يلزم أن يكون ذلك واقعا في الحقيقة يعني إيه ده يعني ولكن القرآن يقول لنا في إبراهيم وفي إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا دي آية في القرآن فالدكتور طه حسين عميد الأدب العربي بيقول في علي وبيقول في كتابه في بعض كتبه يعني يقول إن إن القرآن أن يحدثنا عن ذلك ولكن لا يلزم أن يكون ذلك واقعا حقيقة مش لازم يكون ده بالفعل واقعا يعني يعني ممكن يكون القرآن بيتكلم في حاجات أساطير ما حصلتش ولكن لا يلزم أنه واقع طبعا هذا كفر ده كلام كفر لا يحتمل فعلى نفس هذا المنهج التشكيك في كل شيء منهج الشك في كل شيء ان هو أي الشعر الجاهلي هذا عبارة عن أساطير والتاريخ ده من وضع الس- كتاب السلاطين عشان خاطر السلاطين خايفين من اهل الملك فبيكتبوا لهم اي حاجه ترضيهم فمن وضع السلاطين والشعر الجاهلي هذا كله منحول ده من من من وضع شعراء ال- العصر الاموي ولا ولا ولا, ولا قبله ولا بعده بقليل ايه ده ده كلام خطير جدا انكار الثوابت هكذا دفعا بالصدر ان هو كده بايه يعني ده ده كده يعني بال- كده بالدراع يعني زي ما بيقولوا لا علم ولا منهج ولا قواعد ولا دياله ده بالصدر كده يعني هو ما فيش وخلاص ليه كده فكان طه حسين أول من أنكر أو أول من, من جاهر بهذا ومش غريب عليه الراجل أنكر قبل هذا الشعر الجاهلي برمته برمته جعل كل هذا يعني نسيا منسيا ولما سمع مسني هذا الكلام قال هذه بضاعتنا ردت إلينا ده كلام أصلا هو مش كلامه كمان ده كلام هو مستورده عن مشايخنا من, من أهل الاستشراق في فرنسا ولما رأوا كلامه قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا الراجل ده بيقول كلامه بالظبط من غير دليل طب لما يقولها واحد مستشرق يقول والله البعيد ما يعرفش جاهل وما يعرفش ما- ما فهمش لكن واحد عربي ودكتور في ال- في الاداب ومفروض هذا يعني وزير المعارف ومش عارف ايه وبتاع ايه والقصص والحكايات دي كلها التلميع الضخم ده قوي وفي الاخر يتبرى من اصل من اصل من اصل لغته وطبعا انكار الشعر مش مشكله ده إن- الشعر هذا انكاره معناه انكار لكثير من الدين ليه لأن الطريقة اللي نقل بها الشعر الجاهلي للجماعة اللي كتبوه هي نفس طريقة نقل القرآن والسنة فهو الراجل إذا شكك في هذه الطريقة شكك في كل ما نقل بها فهو لو بينكر الشعر الجاهلي لذاته يعني يه- يخف ال- الخط ويبقى الموضوع هين لكن ده هو بيقول لك إن ده كله من أخاصيص الرواة يعني إذا كل حاجة كده راحت خلاص منهج يعني هو منهج المهم ان طه حسين انكر عبد الله بن سبأ وحجته حجة داحضة قال لك لأن البلاذري لم يذكره في في كتب طب مع أنه ما ذكره يا أخي ما ذكره الإمام الطبري وذكره غيره كثيرون وذكره ال ال ال ال كثير من من من الجماعة ال- ال- اللي هو الروافض يعني في كتبهم اللي هي في تواريخ الشيعة كلهم ذكروه تقريبا ما في حد أنكره منهم إيه، وافقوا على ذلك وانا ساذكر طبعا الان كلام من ذكره من اهل الشيعه حتى يكون الكلام من كتبهم مش مش هجيب كلام السنه عن عن عن, عن ابن سبأ لانه امر مسلم عندنا وكلام طه حسين لا يعبى به اصلا الكلام من غير متخصص وبغير دليل يعني جمع السوأتين كلامه غير مختص ده مش مش موضوعه ثم جاء بغير دليل ده لو كان متخصص وانكر لما قبل منه الا بالدليل فكيف وهو اصلا غير مختص فمن باب أولى لا لا يقبل منه إلا إذا جاء بحجة نذير وهو لم يأتي بشيء من ذلك ال- ال- ال- الرجل الثاني المشهور جدا اللي هو أنكر طه حسين اللي أنكر أيضا ابن سبأ في العصر الحديث هو المرتضى العسكري في كتاب له سماه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى وده بقى حب يستزكى يعني ده راجل شيعي فقوم قال برد علينا بايه بيقول والله يا جماعة احنا ما عندناش مشكلة يبقى موجود بس هو في الواقع مش موجود ليه مش موجود يا سيدي قال لك لأن هو كل الطرق التي تكلمت عن عبد الله بن سبأ مدارها على سيف بن عمر التميمي ان الراجل دوت لم يأتي ذكره في كتب التواريخ إلا من طريق سيف بن عمر التميمي وسيف بن عمر شوفوا علماءكم بيقولوا في إيه؟ رجل تالف إخباري تالف يعني رجل مش قوي يعني رجل بعضهم يرميه بالوضع ان هو وضاع وكذاب تمام لكن طبعا هذا كلام باطل ايضا لان ساعتها هنقول له يا عم سيبك منا احنا احنا السنه ما عندناش ابن سبع جاء عندنا من طريق سيف بن عمر التميمي يا سيدي خلاص اعتبره ما حصلش لكن انتوا عندكم جاي برضه من طريق سيف بن عمر التميمي ولا جاي من طريق أخ... من طرق اخرى في كتبكم انتم لا هيطلع عندهم طبعا من طرق ثانيه خالص يعني عندهم مثلا النبختي في كتاب فرق الشيعة بعد أن ذكر أقوال ابن سبأ قال وهذه الفقه تسمى السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ والراجل ده من مصنفي القرن الايه الثالث الهجري ده من متقدمي مؤرخيهم ده عندهم كده زي الطبري كده عندنا في نفس الرتبة تقريبا يعني أو قبليه بشوية كمان النبختي دوت بيقول في كتاب فرق الشيعة بعد أن ذكر أقوال ابن سبأ يعني هو بيثبت ابن سبأ أهو ونقل أقواله وراح قايل هذه الفرقة أتباعه تسمى السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ ده كلام راجل في القرن الثالث الهجري شيعي وهو رجل معتمد عندهم في التوريخ ده مش واحد من بتاعتنا يعني وروى أيضا ال ال ال الكشي أو الكشي في كتابه رجال الشيعة عن أبي جعفر ده أحد المعصومين أهو ده عندهم من من ال من الأئمة اللي من الأئمة الاثنى عشرية أحد الأئمة الكبار المعصومين قال أبو جعفر أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن عليا هو الله ده كلام رجل معصوم عندكم يا مرتضى يا عسكري فدعك من سيف ابن عمر ده اللي بتوع عليه راجل ضايع ومش عارف ايه وبتاع ايه احنا يا سيدي كسنه مش محتاجين نساعد في حاجه خالص لكن عندكم ايش تصنع بما عندك من روايات عن المعصومين عن المعصومين وعن متقدمي المذهب توديها فين دي ثم ذكروا ان ابن سبأ لم يذكر او لم ياتي الا من طريق سيف بن عمر فهذا أيضا لا يصح وده قلة اطلاع من قائله وضعف نظر فإن ابن سبأ أيضا قد جاء الحديث عنه في غير ما موضع من طريق عمار الدهني عن أبي الطفيل ومن طريق شعبة عن سلمة بن عن سلمة عن زيد بن وهب وذكروا مجيئه إلى علي رضي الله تعالى عنه وهذا الكلام جاء من غير طريق سيف بن عمر فاذا موضوع ان هو ان هو مش موجود لانه ذكر في في الكتب من طريق هذا الراوي فقط هذا الراوي كذاب يبقى هو اخترعه يعني شخصيه اخترعها سيف بن عمر ده مش وارد لان الراجل جه من طرق اخرى غير طريق سيف بن عمر ثم ان سيف بن عمر هذا ايضا اختلف اهل العلم في شانه ده مش متفق على انه واهن يعني ولا كذاب ولا حاجه ده الموضوع فيه نظر اه هو قد يكون في الحديث تالفا وده لا ليس فيه يعني أنا لا أختلف في هذا أنه ضعيف جدا في الحديث أو قد يكون أشد من ذلك لكن في التاريخ دي حاجة ثانية يعني الحافظ ابن حجر وأنا أرى أن كلمته تلك أصابت يعني وجه الحق لما جاء يتكلم عن سيف بن عمر قال إيه قال ضعيف الحديث ماشي كلام جميل عمدة في التاريخ عمدة في التاريخ أفحش ابن حبان القول فيه يعني فرق بين الراجل دوت عند أهل الحديث يطلع إيه وعند أهل التاريخ لأن كل واحد في فنه ليه وضعه يعني الواقدي محمد بن إسحاق دول كلهم أئمة من من أئمة المغازي والسير دول في التواريخ والسير أئمة ما يختلف فيهم أحد وكتبهم عمدة ولا يستغني أحد عن رواياتهم في التاريخ أصلا ولو احنا جينا نحذف رواية ابن إسحاق لأنه فيه كلام ومش عارف فيه وبعض ضعفها وبعضهم ونطير رواية محمد بن عمر الواقدي لأنه رجل متهم بالكذب ونشيل برضه سيف بن عمر التميمي ونشيل لن نجد تاريخا كده التاريخ كله خلص خلاص ما عادش لن تجد شيئا إلا شيئا يسيرا صورة غير مكتملة هتلاقي كده رتوش يعني لكن الصورة فين؟ أنت شلت كل الرسامين اللي بيرسموا الصورة شلت القطع الرئيسية في الملعب فهؤلاء القوم آه هم ضعاف عند أهل الحديث وبعضهم أشد من ضعيف لكن عند من عند أهل الحديث يعني لما يجي يروي حديث أنا لن أقبله منه وأرده بسببه لكن لما يجي يروي تاريخ أقول لا ده بابه زي عندنا جماعة من أئمة القراء المشاهير هم عند أهل الحديث ضعاف بل منكر الحديث عاصم بن أبي النجود الكوفي شيخ ال- شي- أحد أئمة الكوفة الثلاثة من السبعة وعاصم طبعا في الإقراء إمام إمام يروي عنه حفص ويروي عنه شعبة الروايتين المشهورتين وبعد ذلك فعاصم عند أهل الحديث فيه كلام يعني على أعلى حاجة يبحث عن الحديث وكده يبقى راجل إذا تفرد بحديث فهو منكر وكذلك حفص بن المغيرة الأسدي كذلك متكلم فيه البزي روى عن ابن كثير منكر الحديث عند بعضهم ومع ذلك عشان كده لما تيجي ت- ترى العلماء اختلفوا في مسألة التكبير في آخر القرآن ليه- هل هو ده من باب القراءة ولا من باب الحديث الراجل بيروي حديث في هذا البزي البزي راوي عن ابن كثير بيروي حديث التكبير في آخر الايه في آخر ال- من أول الضحى وانت نازل فاللي هيبص على ان الراجل ده إمام من أئمة القراءة يقول لك ده بابه فهو حتى وإن كان لا يضبط الأحاديث لكن ده حديث متعلق بفنه وهو إمام في القراءة إمام زمانه في القراءة فيقبل منه هذا لذلك واللي هيقول لا ده حديث راح جه ده حديث يقول لك لا بس ده في الحديث راجل مش متقن الاحاديث ما بركزش دي لو روايه قران كنت اقول لك اه لو بيقول مثلا هذه الايه تقرا هكذا بتاع انا صدقك في دي وده أنا امام لكن لما يخش في الحديث مش مش سكته يلخبط ف ولم يضعفهم احد في القران ما حدش قال والله انا لن اروي عن عاصم لان فيه كلام في الحديث هو حر في الحديث مش بابه واي انسان واي عالم يتقن بابا ما لازم يؤثر على على غيره يعني ما فيش حد بيبقى في الكل كده رقم واحد إلا النادر لكن الطبيعي أن من انشغل بفن من انشغل بفن من الفنون شغله عن غيره شغله عن غيره فالإمام أبو حنيفة فيش بقى بعد كده اللي بقى اللي, بقى اللي أصحابه بيسموه الإمام الأعظم وهذا لا يجوز طبعا الإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو إمام كبير من أئمة المسلمين أحد الأئمة الكبار الضخام النعمان بن ثابت بن زوطة رضي الله عنه ورحمه الذي قال فيه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة علمهم ازاي يستنبطوا الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة كلهم اتعلموا منه يعني ده كلام الإمام الشافعي فيه رضي الله عنهم جميعا ورحمهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام الدنيا في الفقه لا يشق له فيه غبار ليس له نظير في الاستنباط حجة في هذا الباب في الحديث ضعيف وده مش تعصب البعض يقول لك ده تعصب على الراجل لا والله ما تعصب ولا حاجة أنا درست قدرا كبيرا من أحاديث أبي حنيفة فوجدته في جميعها يخالف الثقات ولا يضره هذا هو الراجل مش كان محدث احنا نقول له انت بت- الحديث ده راح فين وجاي منين هو مش شغلته هو اختصاصه فقه يروي أحاديث يروي لكنه لا يضبط في رواية الحديث مش بابه لكن في الفقه وسع ما حدش يجي ما حدش يجي جنبه خالص والعكس تلاقي حتى في زمانه قصة الشهيرة قصة أبي محمد الأعمى أبي محمد الأعمش لما كان في مجلس أبي حنيفة أو كان أبو حنيفة في مجلس محمد أبي أبي محمد بن حنون الأعمش وجاء سائل يسأل جاءت واحدة ست تسأل سؤال فالأعمش قال لها والله ما أعرفش الأعمش ده رجل محدث صحيح وايضا له في الفقه وكل حاجه وله فقه وكل شيء ولما بنقول ان ابو حنيفه ما كانش بتاع حديث ليس معناه انه كان جاهلا بالحديث لا كان عالم برضه كل حاجه ويعرف لكن ما كانش مثلا في الحديث زي الامام احمد بن حنبل لا واحمد في الفقه مش زي الامام ابو حنيفه دي مسائل بسيطه لا تضر احدا لا, لا, لا هذا يغض من قدر احمد ولا يغض من قدر ابي حنيفه لكن لكل علم رجاله ولكل فن اهله كل فن ليه رجالته كل صنعة ولها أهلها وده ما يضرش السب ما يضرش المهندس انه ما بيعرفش يعمل عمليات آه، زايده يعني ما يضروش بحاجه خالص مش اختصاصه ولا يضر الطبيب انه لا يفهم في الهندسه الذريه هذا ليس بابه اصلا طب لو طلع بيفهم في الاثنين يبقى جزاه الله خير اهلا وسهلا خير وبركه طب ما بيفهمش غير في دي بس يكفيه انه يتقن بابه لما بنحتاج فقيه بنلاقيه لكن يبقى خايب هنا وهنا تبقى مصيبتين طبعا أبو حنيفة إمام في الفقه لا يشاق له غبار في الحديث ضعيف حتى كان ابن معين يقول عن أبي يوسف أبو يوسف أعور بين عميان أعور في الحديث يعني بين عميان يعني بيقول إن محمد بن حسن الشيباني عفوا بيقول إن أبو يوسف ضايع آه، أبو حنيفة زيه حديثهم يعني لو جم في حديث ضعفوه طب ومحمد أحسن شوية يعني هو إيه نص نص حتى إن مالك رحمة الله عليه مرة كان يحدث كان قاعد كده في المد- في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا حدثك العراقي ودول كلهم أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه هم أهل العراق يومئذ قال إذا حدثك العراقي بمئة حديث فألق منها تسعة وتسعين حديثا من غير ما تفكر ارميهم غلط اكيد ما اكيد ما ما ما, ما, ما, ما حفظهمش كويس مش اختصاصهم الح- الحديث وكن في المئة على شك وشك في آخر واحد في المية دوت يقول فالتفت فإذا محمد بن الحسن عن يميني ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذ تلميذ أبي حنيفة أحد تلاميذ مالك أيضا تتلمذ الاثنين بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة وأحد صاحبيه لما يقول لك أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد محمد دو وهو أيضا من تلاميذ مالك الكبار لزم مالكا وروى عنه الموطأ وروايته للموطأ مشتهرة جدا حتى بقت تسمى باسمه هو فيقول لك موطأ محمد موطأ محمد ده مش تأليف محمد بن الحسن ده هو رواية محمد بن الحسن عن مالك بن أنس هو الكتاب مالك لكن رواية محمد ليه يعني برضه إيه حاجة بقت جميلة يعني راجل إمام في مذهب يروي كتاب لمذهب آخر والإمام آخر في حاجة يعني كبيرة قوي و فمالك قال الكلمتين دولي بيتكلم بقى واخد بقى واخد فاكر نفسه مش حد قاعد جنبيه من اهل من اهل العراق يعني فكانوا كلهم بتوع الحديث اللي حواليه ف- فنظر فنظر عن ي- عن عن يساره او عن يمينه فراى محمد بن حسن فضحك واستحيا اتكسف قوي ان هو قال الكلمتين دول يعني وقال لا تز- لا لا- وقال لا لا لا لا, لا, لا تثرب علينا يا ابا عبد الله هكذا سمعنا مشايخنا قال له والله ده مش كلام ده كلام مشايخنا كان بيقولوا كده يعني وانا بس بقى ايه بقى- بقى بنهزر يعني مش قصدي اشتمك ومش قصدي اعيب فيك ولا حاجه فلم يعقب على ذلك محمد بن الحسن الشيباني بشيء ما عارف ان اهل العراق ما كانش لهم علاقه بالحديث قوي لغايه ما بدا يظهر فيهم الكبار بقى شعبه ومن جاء بعده والشافعي واحمد وصار العراق العراق اعظم الم- المدن فيها علم الحديث الشاهد لا يؤثر على احد من ال من ال من, من, من اهل فن اذا فاتهم فن اخر وله عاصم بن ابي النجود الراجل دوت في القراءه امام في الحديث ملوش ابو حنيفه امام في الفقه في الحديث ضعيف ودعك من كلام المتعصبين له انه امام في كل شيء فهذا كلام لا طائل من ورائه ولا ولا يستطيعون ان يقيموا عليه دليلا الا الكلام فحسب كلام بس لكن حتى حديث ابو حنيفه الموجوده في مسانيد أبي- مسانيد الخوارزمي الخوارزمي جمع كل ما روى ابو حنيفه مسانيد 16 م- 16 مسند جمعها الخوارزمي في كتاب سماه جامع المسانيد وبعض بعض رواة هذه المسانيد اصلا كذابون وبعضهم لا ي- لم يخلقوا بعد يعني تيجي تبص في هؤ- في هؤلاء الستة عشر إماما جمعوا كل- حديث أبي حنيفة من الأحناف هتلاقي بعضهم كان كذابا وبعضهم ما كانش مخلوق ما ما اتخلقش ما تعرفش مين ده أصلا ومع ذلك سلمنا أن هذا كله موجود قارن هذا وخرج هذه الأحاديث يراها كلها مخالفات وغرائب ومناكير والماء تخدم الغطاس ده الشغل ال- الحجة يعني وهذا لا يعيب أبا حنيفة فبدي اقول وارجع ان سيف بن عمر والواقدي واشباههم من ائمه التواريخ والسير لا يطعن في علمهم بالتاريخ ضعفهم عند اهل الحديث تضعيف اهل الحديث لهم قصدهم به تضعيفهم في روايه الاحاديث ودي تفرق تفرق كتير قوي طبعا روايه الحديث لها ضوابط ولها نظام خاص لان ده نقل دين الحديث ده دين تفسير القرآن ده دين ده, ده, ده ك- كما قال كما روى حسان بن عطية عن الأوزاعي إن الله تعالى أوحى أنزل, أنزل على محمد وحيين أو قال إن هذا وحي كوحي القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما في السنن من حديث أبي هريرة أو الحديث المقدم بن معدي كارب ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة يعني وقال حسان كان ينزل عليه بال- بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن كان بيقولوا بها وحي أحيانا كان جبريل ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن فده دين يعني السنة الحل- الحديث ده دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوي كثيرا تسوي كثيرا تسوي قال الله كما في حديث المقدام بن معدي كارب ألا وإن ما قال رسول الله أو ما حرم رسول الله كما حرم الله ده مفيش كلام فإذا كانوا يعتنون جدا برواية الحديث ويدققون فيها وأي حد بس كده يطلع منه أي همسة اركن على جنب لكن بقى في التواريخ لا الأمر أخف من هذا بكثير إن يقول فلان ضرب فلان وفلان كسر راس فلان يا عم أي حد يقول قصة مش مش مش معضلة يعني ده بينقل ح- حوادث وبي- والراجل المؤرخ قصارى أمره إن هو بينقل حوادث عن شهود عيان ما بيجيبش حاجة ما بيحفظش يعني حاجة من دماغه ده بيقول فلان قال كذا وفلان قال كذا والأمر هين ولهذا الحافظ العراقي يقول في ألفية السيرة مبينا الحال وإن مش لازم كل اللي موجود في كتب التاريخ يبقى كلام سليم يعني الموضوع فيها أخف من هذا قال وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر وليعلم الطالب أن السيرة كتب السير تجمع ما صح وما قد أنكر والناس يتساهلوا في هذا لأن ده أمره أخف تواريخ والحاجات دي الموضوع فيها خفيف فقد يكون الرجل إماما في التاريخ وهو في الحديث هالك ضايع زي صاحبنا كده الايه الواقدي الواقدي محمد بن عمر الواقدي ده تالف في الحديث ما ينفعش لو جاب ده متهم بالكذب في الحديث طب في التواريخ والسير إمام إمام لا يستغني عن كتبه أحد في كتب في, في, في السير وشوف انظر في كتب من من صنف في التواريخ من بعد الواقدي إلى الآن هل يستطيع أحد أن يستغني عن عن رواياته أبدا ويرجحونها أحيانا عند الخلاف شوف ابن كثير بيعمل ايه في البداية والنهاية لما يجي روايات تضطرب الروايات وأحيانا يقول لك والصواب ما رواه الواقدي ده اختصاصه دي لعبته فسيف ابن عمر آه وإن تكلم أهل الحديث فيه وبعضهم رماه بالكذب بعضهم رماه وأبحث فيه ابن حبان القول والكلام ده كله لكنه خلاصة الكلام في الحديث ما يخصناش دلوقتي ضعيف بقى وضاع كذاب ده موضوع تاني لكنه في التواريخ إمام عمدة الحافظ ابن حجر الرجل الإمام هذا والذي اعتمد على سيف ابن عمر في كتاب الإصابة في أكثر من 300 في قرابة 300 موضع يروي عن سيف ابن عمر التميمي قال عنه ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ عمدة يعني هو في الحديث على قده ماشي لكن في التاريخ ايه بابه عمدة في التاريخ أفحش ابن حبان القول فيه وابن حبان معروف بتهوره رضي الله عنه في الجرح لما بيجي يعني بي- ما بينفعل ويغضب ويشك في الراوي كده بيديله على دماغه وبيقول فيه اللي ما اتقالش فبتلاقيه مزودها شويتين يعني شاف له حاجة كده ولا كده وفكره جت جت فعمل اللي عمله إذا ابن سبأ حقيقة واقع لم تفلح هذه الحركات وهذه الألاعيب التي فعلها مرتضى العسكري أو طه حسين أو أسيادهم من المستشرقين في طمس هذه الحقيقة ده واقع ده بشر خلق وكان له دور ضخم جدا في التاريخ الأول وهو مسعر الفتنة هو مسعر الفتنة التي أكل وارها الأخضر واليابس وأودت بقتل عثمان رضي بحياة عثمان رضي الله تعالى عنه ثم أوقعت الأمة في شر كبير بعد هذا إذا الخلاصة إن ابن سبأ حقيقة وأنه رجل معروف اللي قالينا كده مين الشيعة قبل السنة قلنا النبختي وقلنا الكشي وجماعة والحسن بن زيد العاملي وكذلك أيضا القهبائي وأسماء كثيرة الأردبيلي والمجلسي كل الناس دي ذكرت هذا الرجل وبينوا أنه كان موجودا آه، فيما سبق ولو أسماء كثيرة طبعا جدا ما, ما, ما أحب تضييع الوقت بها لكنها معروفة عند إيه عند أهلها فكتاب المقالات آه، والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي توفي سنة 301 مطبوع في طهران تكلم عن هذا الرجل وز- وذكره يعني مذكور في هذا الكتاب وكذلك أيضا رسالة الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية الفقيه الموثق عندهم الذي كان يقول من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنة أحد أئمة الشيعة الكبار أهل البيت أهو وبي- وتكلم وذكره في- في رسالة الإرجاء وده راجل متقدم جدا يعني وكذلك فرق الشيعة للنبخت زي ما قلنا من شوية ورجال الكشي لأبي عمرو محمد بن عبد العزيز الكشي وده متوفى سنة 369 هجرية وكذلك أيضا رجال الطوسي لشيخ الطائفة الحسن بن محمد أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي متوفى سنة 460 هجرية دي كلها طبعات إيران كل هذه الكتب مطبوعة في مطبوعة إما في آه، كربلاء أو مطبوعة في النجف أو مطبوعة في آه، اسطنبول وكلها بتحقيق شيعة كتب شيعة معتمدة عندهم يعني جدا مطبوعة في بلادهم مش اختراعات عندنا يعني وشرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة لعز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المديني شريف بن أبي الحديد الشيعي المعتزلي متوفى سنة 656 وكذا الرجال الحسن بن يوسف الحلي والوصل الجنات لباقر ال- محمد باقر الخوانساري وكثير بقى كتب كثيرة جدا من كتب متقدميهم ومتوسطيهم ومتأخريهم كلها مجمعة على أن هناك شخص اسمه عبد الله بن سبأ وأنه ذهب إلى علي وقال له أنت أنت قال له ما أنا يعني قصدك إيه أنت أنت دي قال له أنت هو قال له ما هو قال الله يعني بيقول له أنت الله فقد أمر علي قنبر مولاه أن أن يحفر خندقا ويؤجج نارا وأنشأ, وأنشأ يقول لما رأيت الأمر أمرا منكر- منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا ده تلتك مش معدية بقول له كده يعني تز- تزودتها قوي إيه أنت الله دي تعال هنا وبدأ يحرق هؤلاء القوم وفر منهم من فر فهذا الرجل ماذا صنع عبد الله بن سبأ حتى ينقل التشيع بمسألة لغوية وإن من خلاف سياسي عادي جدا يقع بين الإخوان والأحباب وكل حاجة إلى دين جديد عبد الله بن سبأ كما هو معلوم وكما قلنا كان رجلا يهوديا من يهود اليمن ولما دخل في الإسلام دخل الإسلام بقصد تدمير الإسلام واليهود قوم بهت وقوم يبغضون الحق لا يريدون الحق من أي أحد جاء به فالراجل حب يكرر نفس الذي جرى مع النصرانية النصرانية في أول أمرها لما ظهر عيسى عليه السلام بدأ يدعو إلى دينه الجديد وتبعه قوم كثيرون من قومه اليهود جن جنونهم انهم عايزين يبقى هم الخلاصة ما فيش حد بعديهم يعني فبدأوا يحاربوا عيسى عليه السلام ومن معه حتى ان هم على المذهب النصراني ان هم قتلوا عيسى عليه السلام على مذهبهم يعني هم هم صلبوه وقتلوه والقصة المعروفة دي كلها فما ازداد أصحابه ولكن عندنا أن عيسى رفعه الله إليه ولم ولم يقتل بل رفعه الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم في الآية الأخرى بل رفعه الله إليه وسينزل آخر الزمان في دمشق نسأل الله تعالى أن يفرج عنها الهم والكرب وأن يرد كيد المجرم في نحره وأن ينجي أهلها الصالحين من كل مكروه ويدفع عنهم المحن والكرب والإحن التي هم فيها ويحقن دماءهم فينزل آخر الزمان يحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم كرجل من, من, من أصحابه يعني فاليهود لما بدأوا يتعقبوا أصحاب عيسى حواريه وأصحابه بدأ الناس يتعلق أكثر بالدين وأي حد يضطهد يتعاطف الناس معه حتى لو كان مخطئا فكيف إذا كان محقا يعني فإذا محاربة الأفكار والاعتقادات بالحديد والنار وبال وبالضغط والضرب ده عمره ما يجيب معاها خالص والأمثلة كثيرة جدا بدءا من الدين من, من بداية الإسلام وإلى اليوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى على أصحابه من العذاب في مكة إن هذا الأمر هو الذي يثبتهم لكن قال لهم والله ما أما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا اللي ممكن يدمركم أصحاب العقائد والأفكار هو التنافس على الدنيا لكن في وقت الضيق والضنك والعذاب أنا مطمن عليكم خالص هتضربوا وهتموتوا من الضرب وستظلون على عقائدكم وده اللي كان حاصل احنا قبل الثورة كان الإخوة والمشايخ يرون يعني يسامون سوء العذاب يسامون سوء العذاب كانش حد بينام في بيته آمنا أصلا زوار آخر الليل بيجوا في أي وقت طبعا هؤلاء قوم لا خلاق لهم وما فيش حد بيسأل في حد وممكن تلاقي واحد يتاخد يقعد 20 سنه ما حدش عارف عنه حاجه وبيقول سبب هو كده وخلاص يعني طب ليه هو كده لغايه ما بقى يبانوا اصحاب الباشا مش عاجبك ومش عاجبه شكلك يعني بس كده فمع ومع ذلك شوف الدعوه انتشرت قد ايه واصبح لها اتباع بهذا العدد الضخم اللي هم يعني الكم الاكبر من الناس شوف قدر التعاطف معها وتعظيم الناس لاهل العلم والمشايخ كسبوا كتير قوي وتثبتوا وثبتوا في وثبتوا في وقت الضعف في وقت الضعف والشده والضغط كانوا كده لما الآن فتحت الدنيا عليهم صار ما نرى اليوم وبالله تستدفع البلايا فالترف هذا يعني هو أول سلاح يمكن أن يدمر به أي دعوة والتصارع تصارع على القيادات وعلى الزعامات وعلى الدنيا وعلى المناصب وعلى الكراسي هذا أعظم سوس ينخر في عظام أي دعوة مهما كانت دعوة قوية واحنا بنشوفها أول الفتنة جت إزاي بدأت من الحتة دي برضه كده يعني فاليهود لما لقوا الموضوع كده ولقوا ان الضرب مش جايب مع النصارى بيضربوا فيهم بيقتلوهم وبيعملوا فيهم كل البدع كل البدع والنصارى يزدادون تمسكا بعيسى عليه السلام وبدينه ويزدادون في كل مكان بدأوا يفكرون في هدم الدين من داخله قال لك بطل بقى ضرب ضرب مش جايب مع الناس دي خالص متعهم بقى ولاعبهم بقى وخش من جوه بوظ لهم الدين ده خالص فما كان منهم إلا أن بعثوا هذا الرجل المسمى بشاؤول اللي النهاردة النصارى بيسموه بولس الرسول بولس ده أصلا اسمه شاؤول اليهودي وده كان راجل جاب ضرائب كان جامع ضرائب وكان يبغض عيسى بغضا شديدا ويبغض أصحابه جدا وكان يقتلهم في كل حدب وصوت وفجأة كده قال لهم الله أنا تاب الله عليه وطلع لي الرب يسوع وده كان أول بقى دخول هذه المصطلحات المخالفة لدين عيسى عليه السلام ان يسوع هو الرب والكلام ده كله بدأ الناس تمشي في هذا الخط يعني واستطاع أن يحرف النصرانية حتى صار عندهم يسوع هذا مقدم على عيسى وده عجب يعني الراجل الذي صنف الكتاب الخالدون مئة الخالدون مئة ده راجل نصراني نصراني فقال أول هؤلاء أعظم هؤلاء الخالدين محمد صلى الله عليه وسلم وحطوا أول واحد في الكتاب طب رقم اثنين مين عيسى لا ما اعرفش جاب مين بعد كده في المهم جاب بعد كده بولس الرسول هذا وبعد كده جاب عيسى بعدين يعني أيوة عجب من هذا فالموضوع تطور إلى هذا الحد الشديد أرادوا أن يفعلوا مثل هذا مع المسلمين مش نافع معهم أي حاجة المسلمين يمتدون امتدادا عرضيا وأفقيا وطوليا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقامت حروب الردة ما أثر هذا الشيء على الإسلام أبو بكر بعث بعث أسامة قال والله لو تخطفت الكلاب أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادته بعثا بعثه رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عقد له اللواء عقد اللواء لأسامة بن زيد يخرج في بعث ال... في في بعث في بعث, في بعث من البعوث يعني والنهارده اه صحيح قامت الفتنه وهنا في ناس ارتدوا في بني حنيفه وارتد ناس هنا وهنا وانا لكن والله لا ارد بعثا عقده رسول الله ولا افكه ولو ان ولو ان الكلاب تخطفت أرج... اخذت بارجل ازواج صلى من المدينه لو حصل ايه ما مرجع هذا البعث واستمرت الفتوحات وجاء عمر فتح الفارس فتح ما وراء ذلك فتح مصر فتح الدنيا كلها وصار المسلمون في, في تمدد غير طبيعي على جميع الاصعده فهيتجننوا طب وبعدين الضرب مش نافع ده خلاص ده اصبحوا قوه عظمى اصبحوا قوه عظمى لا احد يقف لهم وعندهم دين وعندهم دنيا وعندهم كل حاجه اروح فين هنروح فين فيهم دول يعني مثلا واحد لو شاف واحد صاحب دنيا كده ومقصر وبقى وبيعمل حاجات غلط يقول لك والله الحمد لله يعني هؤلاء قوم عجلت لهم توفيق الدنيا ومبسوط هو يعني هو معاه ده مع دنيا يعني فيقول يعني بيسلي نفسه بيسلي نفسه شويه يقول لك والله انا الحمد لله انا معايا دين هو بعيد ده مش معاه حاجه خالص معاه دنيا والدنيا دي زايله وهتروح وكلام من ده فلما يجد شخصا معه الدنيا كلها ومعه الدين ساعتها ده حجه عليك ده يبقى شيء صعب فالراجل ده بنفس الطريقه بقى بدأوا يشوفوا الموضوع ده مش نافع معاهم فبدأوا يبحثوا في سبيل حتى يهدموا به هذا الدين من داخله فما كان إلا أن دخل جماعة من اليهود إلى الإسلام بقصد ذلك وهم قوم بهت فدخل من هؤلاء عبد الله بن سبأ وكان متكلما كان راجل يعني فصيح وراجل يقدر يضحك على العوام ما شاف لازم أي واحد أي واحد زعيم يلتف حوله ناس كثيرون ويغرر به لازم يكون عنده كاريزما ما ينفعش كده يكون راجل يعني ما بيعرفش ينطق وعمال يتهته وبتاع ويبقى الناس ماشيه وراه ماشيين وراه على ايه يقول لك طب خلوه يتكلم بس الاول خليه يعرف يتكلم بس الاول فلا بد يكون عنده على الاقل مقاومات على الاقل شكليه او يعني ظاهريه يمكنه ان هو يخدع بعض الناس يقدر يتكلم هنا يقول اسلوبه معبر لازم ولما تيجي تنظر في كل رؤوس الفتن في كل تجد فيهم هذا هذه هذه الخاصيه عنده كاريزما وعنده عنده سمات شخصيه قائده ويقدر لما يتكلم معاك يقنعك الى حد ما على الاقل يقنع الفئه اللي هو اللي هو يستهدفها يعني الراجل ده كان يستهدف الجماعه العوام ابن سبق ما كانش عايز الجماعه الكبار حاول معاهم صدوه عرف ان هو اخرتهم الحرق كما فعل مع علي راح لسيدنا علي فما كان منه إلا أن أمر بإحراق ومنع ففر وقيل قتل فكان يعمل على الصغار وعلى صغار السن وصغار العقول وعلى العامة وعلى وعلى الدهماء وعلى الرعاع الناس اللي هي مش فاهمة حاجة خالص وتقعد تسخنهم بأي كلمة يعني أنت عايز تسخنهم تسخنهم في دقيقة بالظبط تسخن النص البلد دي كلام والسلام ويقعد بقى يعمل لهم بقى الحيل ويقول لهم والله ده مش كلامي ده كلام عائشة وروح ضارب كتاب على عائشة روح عامل كتاب مضى عليه باسم السيدة عائشة رضي الله عنها أهو عايز اكتر من كده حد وهذا بهذا وهذا كلام فلان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه بيقول في كذا وهذا كلام زبير بن العوام فطبعا العوام لا فاهمه حاجه ولا عارفه كان ده اصله ايه ولا فصله ايه فبيلاقي كلام منسوب لاحد الاكابر وبيسمع حاجات تغيظه وحاجات تنرفزه والراجل ده عم بيولي اقاربه ايه ذبح واحد من الصالحين وبيعمل مش عارف ايه وراجل مجرم بياكل فلوس المسلمين بغير حق وعمال يسوي ايه الاعلام شغال الاعلام اعلام اعلام غسيل الاموال بتاعهم برضه كان شغال عمال ينخع ويكذب ويعمل واخد بالك والعامه عقولهم ضعيفه وعقولهم تستقبل اي شيء سريعا يعني يا له من ببغاء عقله يسمع حاجه يقولها ثاني ما بيصدق يسمع لا يتيقن يعني كثير من العوام وده طبعا ده خطا ينبغي ينبغي ان يغير يسمع الحاجه ما يقولش اتاكد لا لا ده هو اللي بيسمعه بيقوله ثاني يوم الصبح ده بيقوله كذا يا اخي انت تتاكد الاول قبل ان تنقل شيئا يكون فيه هلاك لاحد او افساد لناس او لدنيا او دين تاكد قبل ان تتكلم ولا تنقل لا تكن هكذا ممرا للبواطل للبواطيل والفواحش ما تبقاش انت مع عديه الكذب تسمع الكذب فتنقله كفى بالمرء اثما ان يحدث او كذبا ان يحدث بكل ما سمع لا تتكلم بشيء سمعته إلا إذا تأكدت أنت منه ما تبقاش مع أي حد يقول لك حاجة تقول والله أنا فلان بيقول كذا وده صحيح يعني ولا غلط تثبت قبل تتكلم وهذا أمر الله لجميع الخلق فالراجل ده فعل هذا بدأ يسلك هذا المسلك بدأ يستمع له بعض العوام والرعاع بدأ يجمع تجميعات مع مجموعة في العراق مظبط معاها يعني مجموعة في الشام مجموعة في الحجاز لما حاول يكلم الكبار الكبار طبعا كلهم فضوا من حوله وأنذروه وحذروه فذهب إلى مصر وجمع معه عددا ضخما جدا وكان يخاطب يخاطبهم ب ب بكلام يعني قد صحيح لا يدخل على أحد منا لكن العوام كما قلت أو الذي يجهل أصول دينه قد يصدق أي شيء يعني يقول مثلا لبعضهم أنتم الآن معاشر المسلمين تعتقدون أن عيسى سينزل آخر الزمان أن عيسى راح وهيجي فيقول لهم عجبا لمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع قلت برضه محمد يرجع هو الآخر وعلي يرجع ده بقى الرجعه احد اصول الايه اصول الشيعه ان ان, إن الناس دي هترجع تاني وان موجودين وهيرجعوا وان عادي في السحاب وهينزل على الاسواق يقول له طب ما هو عيسى اهو طب عيسى ولا محمد يا مسلم طبعا تقول طبعا محمد صلى الله عليه وسلم طب يعني اشمعنى عيسى يروح ويرجع ومحمد يروح ما يرجعش طبعا دي قضيه طبعا قضيه لا يصح فيها قياس دي مسائل لا يصح طب لماذا كلام الله تعالى موسى تكليما ولم يكلم عيسى لا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ثم لكل شيء حكم لكل شيء حكم فيبدأ يكلم الناس بمثل هذا فيبدأ بعض الناس العوام يقولوا فعلا صح فينتقل ما يوقفش معاهم بقى كتير في محمد ان هو هيرجع ما ده مش ما بيقولوش اصلا هم يعني ينتقل اذا اه بما ان بقى محمد هيرجع ومحمد اصلا له وصي من اهله وكان هناك ألف نبي كل نبي له وصي وموسى وصيه هارون وفلان وصيه فلان ايضا محمد وصيه علي وبدام محمد هيرجع يبقى وصيه راجع ان شاء الله معاه يبقى علي راجع واخد بالك ويبدا بقى كلام ينسال من هذه من هذه المداخل الى الى الناس فيبدا بعض العوام تتعلق بهذا تتعلق بذلك العوام بقى ليه جمهور يقدر يحركه في اي اتجاه في وقت من الأوقات ويفعل به يبقى قوة ضغط يعني في, في بعض الأحيان نعم فابن سبأ كان سببا في دخول عقائد كثيرة هو هو منشأ هذه العقائد وهو الذي نقلها من اليهودية إلى الشيعة وجعل بها التشيع مذهبا عقديا يخالف مذهب المسلمين كما قلت لكم فمن أول هذه الأقوال التي نادى بها ابن سبأ هي القول بالوصية القول بالوصية وهو أول من قال بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأنه خليفته على أمته من بعده بالنص طبعا علي نفسه ما كان يرى ذلك أصلا رضي الله تعالى عنه ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كان الناس إذا سئل أحدهم وفي في محضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته وكانوا معتقدين ومتفقين على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهناك من يخالف منهم فيقدم علي على عثمان هم العلويون وهم فرقة من أهل السنة يقدموا عليا على عثمان فقبل العثمانية يقدم عثمان على علي والفرقتان من أهل السنة والأكثرية مع عثمان دل عليه إجماع الصحابة وعامتهم على الأقل اختاروه على علي في الخلافة لما مات عمر ترك الأمر شورى في ستة معهم عبد الله بن عمر ليس له من أمر شيء اختاروا عثمان ومر عبد الله الرحمن يقول ما دخلت ما تركت بيت وبر ولا مدن ولا, ولا أي أحد إلا راجعت وساررت وسألت فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا أنا دخلت البيوت على على على الناس والخيام أسأل كل اللي في الخيمة أنت رأيك مين تنتخب مين عندنا الآن اثنين عثمان وعلي تختار مين قال فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا يعني المهاجرون والأنصار عن بكرة أبيهم كلهم اختاروا عثمان قبل علي بعد موت علي بعد موت عمر فده إجماع شبه إجماع الصحابة من يقول ولا يزري بكل هؤلاء ولا يعبأ بإجماع هؤلاء أو برأيهم وهذا منتهى الخذلان فالرجل هذا هو أول من بدأ يؤسس لهذه النظرية بشيء من التركيز ويعمل على العوام أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خليفته على أمته من بعده بالنص أي نص هذا فين النص دوت لا يأتونك بنص أبدا يثبت لا عندنا ولا عندهم ثم هو بعد ذلك أيضا هو أول من أظهر البراءة من أعداء علي رضي الله تعالى عنه وكاشف مخالفيه وحكم بكفرهم كان قبل كده اللي يعتقد ان علي خير من عثمان اعتقاد وجهه نظر ويحترم اصحاب عثمان والذي يعتقد ان عثمان خير من علي يحترم عليا ولا يعاديه ولا يكفره أول من بدأ يجعل هذا الخلاف يتخذ طورا أعنف فكريا وبعد هذا واقعيا اتخذ مأخذ ده التكفير والإزراء إننا لن يكون علي الخير حتى يسقط عثمان زي بعض الايه الع- الع- ال- ال- ال- الاطغام في كل زمان ومكان يظن أنه لن ينصر شيخه إلا بإسقاط الآخر فما يقدرش ان هو مثلا يرو- يروح يقول والله شيخنا له له له مناقب وله فضائل وكذا وكذا ويدعو الناس الى الى الى الخداع به في الخير واسفل من علمه بعض الناس لا يرى ان هو يفعل هذا الا بعد ان يسقط المشايخ الاخرين عايز يبقى لوحده بس فتلاقيه طايح يقول لك دي دروس نصيحه ولا فضيحه وهي طبعا دروس فضيحه مش نصيحه ولا حاجه ويقعد يتكلم في في عرض هذا وفي عرض ذاك ويسقط كل الناس عشان في الاخر يقول لك انا بس بقى الموجود ما فيش غيري بقى خلاص انتم مضطرين يعني هو بقى الاول بقى اللي هيطلع في الفصل والفصل ما فيهوش غيره يعني زي اللي بيجي بيطلع الاول على الفصل ما فيهوش غيره هو بس طب ما انت ما فيش غيرك انت فاكر كده بت- شيء كويس يعني ده الخير لو انت راجل بقى بجد جدع يعني راجل عالم وعلامه وبتاع خليهم معاك وانت بقى ايه يعني اخرج عليهم و- و- و- و- وت- وتقدم عليهم جميعا هيبقى يقال والله هذا برز على اقرانه وجاوز العلماء لكن اي منقبه لك عندما يقال هذا شيخ الجهلاء وما فيش غيره ما ليس فيهم عالم الا هذا يعني ما انت خير خير انت انت شا- انت خير الايه خير, خير من خير, خير الشر وهذا ليس منقبه لكن لما يبقى واحد الناس كلها م- ما شاء الله ده امام وده امام وده, وده خير هؤلاء الائمه ده دي منقبه ليك لو انت فعلا راجل تبغي خ- تبغي يعني التقدم في علم او التبريز فيه فاول من اظهر البراءه من مخالفي علي رضي الله تعالى عنه اللي هو بسميهم اعداء علي يعني آه، برضه ابن سبأ والدليل على مقالته هذه ليس من تاريخ الطبري ولا من طريق سيف بن عمر اللي بيقولوا عليه دوت بل هو ما رواه النبختي والكشي والممقاني والتستري وغيرهم من مؤرخ الشيعة يقول النبختي ده أحد كبار مؤرخ الشيعة عشان المرتضى عسكري يقول لك ده هو جاي من طريق سيف بن عمر يا عم اهو ده لا ابن عمر ولا بتاع وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي لا فيهم سيف ابن عمر ولا ديوله أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع, في يوشع بن نون وصي بعد موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالغلو كان يقول أن يوشع اللي هو فتى موسى اللي خرج معه لل- للبحر ليقابل الخضر يقول هذا وصيه غلوا في يوشع هو يهودي لما دخل الإسلام بقى أهو ده كلام النبختي الشيعي فقال في إسلامه وبينقل عن من عن بعض أصحاب علي من الشيعة فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك اللي كان بيقوله في يوشع بن نون مع موسى وان يوشع وصي موسى مغالاة في يوشع ولم يقل هذا أحد من اليهود مثلا يعني طلع بيقول زيه في عيسى في في في علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم حب يعمل نسخه منه اسلامي يعني زي اللي عايز بعض الناس لما يكون على ضلال ولا حاجه ربنا يعافينا جميعا ويهدينا جميعا عايز لكل حاجه بديل الاغاني حرام طب اعملوا لي اناشيد اسلاميه طب يا عم ما عندناش من طب و- طب واللي مش عارف ايه حرام طب شوفوا لي بقى بديل عايز لكل حاجه ما- حتى ما- مش لازم لا يلزم ان يكون كل حرام له بديل في الحلال في حاجات يمتنع الناس منها كذا تدينا ولذلك ورد عن بعض السلف قال أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقوى على ترك الحرام إلا الصديق صديق يعني يصدق إن ده حرام خلاص بسيب ما فيش حاجة ما فيش بديل ما عملناش بديل ولو عجبك فهذا لا يقوم به إلا الصديق لكن اللي يقول لك أنا ديني خد واستلم يعني سيب دي واديك دي هات لي من ده اسيب لك اديني من ده عندكم بقى في الدين بتاعكم يعني عشان اجي لك هات لي من ده عندكم ما فيش حاجة اسمها كده ده يعني أمر ليس بحسن فالراجل دوت اللي هو ابن سبأ لما كان يقول ب وص- ب- ب- بوصية بأن يوشع بن وصي موسى أيام كان يهودي لما بقى مسلم دخل في الإسلام هكذا يت- يعني نفاقا راح يقول لهم أن علي برضه وصي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ده لسه كلام النبختي الشيعي ينقل عن أصحاب علي قال وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام هو أول من أظهر القول بفرض أنه يجب على الناس أن يعتقدوا أن عليا هو هو هو ال- هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بإمامته هذا أمر مفروض على الكل ومن يخالف هذا فهو كافر وأظهر البراءة من أعدائه كما قلنا كان قبل كده الأمر واسع الذي يرى أن عثمان خير من علي ما كانش يعكر على علي ولا على أصحاب علي والعكس لكن ده لا فلا معانا بقى لا علينا ومن ليس معنا فهو كافر وكاشف مخالفيه يقول النبختي فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الروافض مأخوذ من اليهود آه فقاله وبالتالي الناس اللي بتقول إن, إن الشيعة أصلهم يهود خدوا الكلام ده من الحصة دي إن الراجل دوت كان يهودي وراح نقل لهم اللي عند اليهود حطوه لهم في الإسلام عند الشيعة يعني فيحق لهم صحيح يقولوا إن الشيعة دي أصلهم يهود أصل مذهبهم مأخوذ من عن اليهود إن الراجل اللي عمل لهم الحاجات دي كلها اللي هم خالفوا بها المسلمين جايبها لهم من هناك من عند اليهودية من عنده هو كمان مش عند اليهودية وفي هذا طبعا هناك بقى كلام كثير في هذا في هذا الباب يقول كذلك أيضا النبختي نفسه هو واحد مؤرخ الشيعة كما قلنا القدامى الكبار يعني عند ذكره السبائية قال أصحاب عبد الله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك يعني كذاب ده بنص كلام الراجل ده اللي هو النبختي بتاع الشيعة وكان أيضا كذلك هو أول من قال بألوهية علي رضي الله عنه وبيان ما جرى له في ذلك وأن عليا خد الأخاديد وبدأ يحرق هؤلاء المجرمون المرتدون كذلك أيضا كان أول من ادعى النبوة من فرق الشيعة الغلاة هو نفسه بعد ذلك ادعى بقى ان هو نبي ما ده بقى التطور الطبيعي لما يطلع علي إله يبقى هو هيشتغل ايه نبي نبي هذا الإله والدليل على ذلك ما رواه الكشي بسنده عن محمد بن قلوي القمي قال حدثني سعد بن عبد الله ابن أبي خلف القسي قال حدثنا محمد بن عثمان العبدي عن يونس عن عبد عن عبد الله بن سنان قال حدثني أبي عن أبي جعفر عليه السلام أحد الأئمة المعصومين عندهم رضي الله عنه عندنا أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة وزعم أن عليا أمير المؤمنين هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليا فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال نعم أنت هو أنت الله أنت مش واخد بالك بس وكان قد ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبيك فقال له أمير المؤمنين علي ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب فأبى فحبسه فاستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار هذه رواية ال ال ال الكشي أو الكشي عن أبي جعفر الصادق في شأن هذا الرجل الذي هو مبدأ الفساد هذا القدر فيه كفاية ونتم في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم